وفي السجن هنا نقف وقفة بقى يمكن الناس بعقل العالم الحاضر أو الناس اللي بتفكر تقول عفة يوسف هي اللي رمته في السجن لو ما كانش تمسك بعفته كان زمانه بره بياكل ويشرب ويتفسح ويعمل اللي هو عايزه صحيح منظره كده في السجن مرمي لوحده ومطروح في قيود لكن في واقع الامر يوسف دلوقتي ما بقاش في السجن ده يوسف دلوقتي بقى في قمه الحريه لان السجن في الواقع كان بيت فطيفار كان الخطيه في الواقع ان السجن كان في بيت فطيفار اللي فيه هذا الوحش الكاسر امرأته لكن دلوقتي هو خرج للحرية الحقيقية الحرية الحقيقية اللي هتقوده إلى المجد دلوقتي يقدر ينام يوسف وهو مطمئن ويقدر يقعد وهو مطمئن لأن التجربة لم تلاحقه لأن امرأة سيده مش وراه ده طعم الحرية ان ما بقاش في حاجة خايف منها ما بقاش في حاجة منزعج منها ففي الواقع دلوقتي يوسف ما هواش في السجن بل خرج من السجن المعنوي اللي كان عايش فيه كل يوم لان كانت بتقول يوميا تلح عليه وطلع للحرية والطمأنينة زي ما بيقول الرسول قاوموا إبليس فيهرب منكم مش اللي هرب يوسف لكن اللي هرب فعلا الشيطان من يوسف الشيطان ده اللي عز عليه انه يشوف يوسف عمال ينتقل من مجد الى مجد وصار يوسف في هذا الموقف من اروع الرموز لشخص السيد المسيح شوفوا المسيح عمل ايه المسيح لما اتحط في القبر وقام لما قام ساب ايه في القبر ساب ثيابه الاكفان بتاعته عشان كده المسيح رحل من الموت الذي امسك به فلت المسيح من بين ايدين الموت وساب للموت ايه الثياب بتاعته ما هو الموت ده هو مين الخطية امرأة فوطيفار لم يستطع الموت أن يمسك المسيح زي امرأة فوطيفار ما قدرتش إنها تمسك يوسف المسيح فلت من بين إيدين الموت وساب ثيابه للموت ساب ثيابه في القبر زي ما يوسف فلت من ايدين امرأة فوطيفار وساب لها الثياب بتاعته يمكن الناس كلها تقول مسكين يوسف ده احلى سنين حياته قضاها فين يا ريت في السجن في العبودية وفي السجن شوية في بيت فوتيفار والشوية التانيين في السجن أحلى سنين حياته من سن 17 السن اللي كل الشباب يعني فرحان بيه وطايح في الدنيا بيه أدى أحلى سنين حياته في العبودية والسجن وأداها في العبودية والسجن مش لذنب ارتكبه لكن نتيجة ذنوب الآخرين يعني اتباع عبد نتيجة خطية اخواته اتحط في السجن نتيجة خطية امرأة فوتيفار مش خطيته هو الشخصية لأن ما كانش فيه حاجة تتمسك عليه عشان كده صار أيضا رمز رائع للمسيح اللي حمل خطايانا بالرغم أنه لم يوجد في فمه قش فيقول حتى في السجن ولكن الرب كان مع يوسف كلمة لكن دي شوية حروف بسيطة لكن مغيرة المعنى ايه خالص برغم ان احلى سنين حياته قضاها في العبودية وقضاها في السجن ولكن حط تحتيها ألف خط ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا يدين ربنا هنا بقى كانت إيه حنينة جدا وكأن ربنا عمال يطبطب على يوسف ما تزعلش كل ده حصل لك وحصل من اجل برك مش من اجل خطيه انت عملتها وجعل الله نعمه له في عيني رئيس بيت السجن فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف جميع الاسرى الذين في بيت السجن وكان السجن ده مخصص للناس المجرمين اللي الملك امر بحبسهم اللي اخطاوا للملك ذاته ما هوش برضك اعتباطا انه يقع في السجن ده ما هوش سجن للعامة ده سجن للناس اللي اخطاوا في حق في حق الملك لان فوتوفار يعتبر من رئيس الشرطة يعني من كبار القوم فاعتبر ان الغلطة في حقه تبقى يعني كانها في حق الملك لكن الحاجة العجيبة جدا انه ما قتلش يوسف قد يكون مش متأكد من التهمة او عارف سلوك امرأته كويس او قد يكون محبته ليوسف لانه شاف في يوسف نعمة غير عادية هي اللي خلته يستخسر انه يموته لكن لا ده ولا ده ولا ده ده هي ارادة الله لأن ربنا بسط إليه إيه؟ لطفا. ربنا هو اللي حماه. كل حاجة بتحصل ما هياش صدفة، لكن كل حاجة في الخطة الإلهية اللي ربنا حاططها ليوسف. وكانوا كل ما يعملون هناك كان هو العامل. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه مهما صنع أي حاجة يعملها كان الرب ينجحه الإنسان اللي خد سر التجسد في حياته ما هو سر التجسد معناه إيه؟ عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا معية الله هو ده معنى سر التجسد ان الله يبقى معايا فاذا كان الله معايا فمهما اصنع كان الرب ينجحه هو ده اختبار التجسد اللي ناله يوسف فابتدى يشوف ربنا حتى في وقت الشده وحتى في وقت الحزن حتى في وقت الالم كان يرى الله في وقت الشده انه معايا ده هو سر وجودي وكان كل ألم بيمر بيه يوسف كان كل يوم يثبت أكثر فأكثر وجود الله ورعاية الله وحب الله ليوسف برغم إن الشدة الناس بتقول ربنا سايبنا ليه وربنا ما بيسألش فينا ليه وليه احنا اشمعنا دون عن كل الناس يحصل لنا كده لكن في نظرة مختلفة لواحد بيتمتع بوجود ربنا ورا كل امر صعب في حياته واحد تاني بيتذمر على ربنا في كل امر من حياته برغم ان يوسف كان في موقف ميؤوس منه تماما لكنه بذل اقصى جهده في كل عمل بسيط كان يوكل اليه موقفه ميؤوس منه تماما من ساعه ما اخواته باعوه وبقى عبد لا حول له ولا قوة حط في بيت فطيفار بذل كل جهده كعبد ما نامش على السرير وقال بقى خلاص ما هي خربانة ايه خربانة لا انا سامع كلام حد ولا انا عامل حاجة ما هي بايظة ايه بايظة وصل للسجن فيه بعد كده ايه كان ممكن برضك يقول ما هي خربانه مفيش فايدة موقف ميؤوس منه لكن ميزة يوسف انه كان في اي مكان يتحط فيه كان يبذل اقصى جهده لدرجة انه كان يكتذب ثقة كل الناس اللي حواليه فين يوسف من الشباب بتاع النهاردة لما الواحد بيفشل في موضوع يقول خلاص بقى ما هي خربانة قوم يا ابني اشتغل طب وهشتغل ليه ولو اشتغلت يعني هجيب قد ايه اعمل اي حاجة قليلة بس اديها بامانة وثق ان ربنا هيحول كل شيء لمجدك من السهل جدا ان الانسان ييأس لكن يوسف كانت حلاوته انه في كل عمل بسيط يوكل اليه في كل مكان وفي كل زمان كان يبذل اقصى جهده وكان فعلا ربنا بيغير له الظروف بالرغم انه كان في كل مره بيبقى في موقف ميؤوس منه شاف الخباز والساقي هنا فرعون كان غضب على اتنين من خدامه الخباز اللي بيقدم له الاكل والساقي اللي بيقدم له الشرب بتاعه والاتنين دول بالذات كانوا لازم يبقوا من المقربين جدا للملك لان حياه الملك بتبقى في ايديهم ده بياكل وبيشرب من ايديهم وزمان الفتن كان اسهل حاجه ان هم لو عايزين يموتوا واحد يسموه سواء في الاكل او الشرب فلازم الناس اللي تبقى قريبه جدا من الملك تبقى على مقدره عظيمه جدا من الثقه في شخصياتهم ففرعون غضب على الاثنين دول لاي سبب محدش عارف لكن قد يكون شك فيهم طبعا لان الوسواس سهل جدا على فرعون واحد انه يحس ان حياته في ايدين ناس قريبه فيبتدي يشك فيهم ويتهمهم فرماهم في السجن وقع حظهم مع يوسف وبعدين كل واحد منهم شاف حلم صبح مكمد فيوسف قال لهم ايه اللي مالكم؟ قالوا له شفنا حلم قالوا له قال لهم التعابير لله تعبير لله يعني الأحلام دي من الله واللي يقدر يفسرها الله لفت نظرهم لمين لإلهه هو طبعا المصريين ما يعرفوش يهوى ما يعرفوش الله إلهيم لكن اللي يعرفوه يعرفوا أمون رع فابتدى يكلمهم عن إلهه وجه نظر الكل ناحية الله مش ناحيته كان ممكن جدا يستغل الظرف ويقول لهم اه انا هفسر لكم لكن الجميل في يوسف هنا انه وجه النظر على طول لمين لربنا خدوا بالكم يوسف لما كان في بيت ابوه كان عنده نقطة الذاتية انه يظهر وهنا تشوفوا قد ايه الالم ده شكل في حياة يوسف ابتدى مين يوسف يختفي وربنا هو اللي ايه يظهر فيه فابتدى يلفت نظر الجميع كلهم الى الله ويحول الموقف لصالح الله ولكي ما يشهد لله ان الله هو عنده القدره على رؤيه المستقبل وعلى تحديد الازمنه كل ده يا يوسف ولم تفقد ايمانك بالله طب الاحلام اللي انت شفتها ما اتحققتش ليه لحد دلوقتي كان ممكن قوي يشك وييأس لكن هنا بيوجه نظر الناس اللي معاه لربنا فحول الموقف شهادة قوية لله وعمل الله في حياته لما امتلأ يوسف بالأحزان والأوجاع ابتدى تبقى عنده قدره على انه ها يعزي الاخرين برافو عليك لما ابتدى يوسف يتملي بالاحزان والاوجاع ابتدى يبقى عنده قدره انه يعزي الاخرون الاخرين من غير ما ادوق انا الالم ما اقدرش اعزي المتالم وهنا نقطة تانية لفايدة الألم اللي ربنا سمح بيه في حياة يوسف. أول حاجة عشان ينظف يوسف وابتدى فعلا يوسف ينظف وما يتكلمش عن نفسه لكن يظهر الله. وتاني حاجة إنه يكتسب قدرة على أن يعزي الآخرين ويديهم مقدرة على إنه يمحو الحزن من حياتهم. ده شوفوا بولس الرسول بيقول عبارة جميلة جدا عن هذا الاختبار في رسالته لكورنثوس الإصحاح الأولاني رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول يقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية يعني كل تعزية مصدرها منين؟ من الله الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة يعني شوفوا اختبار بولس ان بولس بيخش في ضيقه وربنا يعزيه علشان هو يقدر يعزي الناس اللي في ايه في الضيقه التي نتعزى نحن بها من الله لانه كما تكثر الام المسيح فينا يعني كل ما الواحد يتالم كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا ايضا فان كنا نتضايق ونمر الضيق فلاجل تعزيتكم علشان نعرف نعزيكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن أيضا أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة يعني شوف أمور صعبة جدا فوق طاقته لدرجة قال إيه حتى يئسنا من الحياة شوفوا بولس تثقل جدا لدرجة إنه خلاص يئس من إنه يعيش عايز يموت من كتر الآلام ومن كتر الضيقات تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. ده ربنا وصله للدرجة دي عشان يعلمه ما يتكلش على نفسه. بل على الله الذي يقيم من الأموات. يعني حتى لو مت ربنا هيقومني من الأموات. الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي احنا ناخد التعزية فنقدر نعزيكم وده فعلا اللي حصل مع يوسف ان يوسف ربنا سمح له بآلام كثيرة عشان يقدر يبقى عنده بعد كده قدرة على ان هو يعزي الاخرين وده على طول رمز المين المسيح فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين فبقى هو مسكن لآلام الآخرين وجميل جدا الإنسان يقول لربنا في الدقيقة إذا كنت يا رب مش هترفع الدقيقة طب اديني مسكن اديني تعزية عشان أقدر أعبر هذه الدقيقة ابتدى الله يتعامل معاه ابتدى يكون عنده قدرة على انه يعزي الاخرين وكانت تعزيه الاخرين من خلال ثلاث كلمات الساقي والخباز ده كانوا عايزين حد يسمعهم فما لقوش حد يسمعهم غير يوسف مش بس حد يسمعهم لكن حد كمان يفهمهم ومش بس حد يفهمهم لكن كمان حد يقدر أهمية الكلام اللي بيقولوه ثلاث كلمات هل تسمعني هل تفهمني هل تقدر ما أقول قد ايه النفس التعبانه محتاجه لشخص يديها الثلاث حاجات دول محتاج حد يسمعني ومش عايز حد يسمعني وبس ما هو ممكن واحد يسمعني من هنا ويطلع من هنا لكن عايز حد يسمعني ويفهمني انا بقول ايه ومش بس يفهمني لكن يقدر الكلام اللي انا بقوله مسكين واحد يبقى تعبان جدا وعمال يحكي لواحد تاني يقول له ها ها قول قول قول قول وبعدين يخش يطلع طبعا متنطط يجي يشتكي ده حتى ابونا مش عايز يسمعني او بيسمعني ويفوت هل تسمعني هل تفهمني هل تقدر ما اقول دي كانت موجوده في يوسف سمع كويس عشان كده ربنا ادانا ودنين اتنين وادانا لسان واحد قدرة على الإنصات أكبر تعزية ياما ناس محتاجة حد يسمعها مش لاقي حد يسمعها تعزية نقدر نقدمها للآخرين بالقدرة على الإنصات ناس بتئن وهي مش عايزة حاجة غير بس إن حد يسمع أنينها ويفهم هذا الأنين ويقدر هذه الأنات. يوسف كان عنده هذه القدرة على التعزية، لأن يوسف مر بظروف صعبة كان محتاج إن حد يسمعه وملقاش. كان محتاج حد يفهمه ملقاش. كان محتاج حد يقدر قيمته ملقاش، بس ملقاش منين؟ من الناس. لكن لقى مين ربنا ربنا ده احسن واحد يسمع واحسن واحد يفهم واحسن واحد يقدر امل يا رب اذنك واستمعني مفيش حد وقف يكلم ربنا ويا ربنا قال له استنى شويه ولا لما اسمع الملاك مخايل ولا لما اسمع ماري جرجس وبعدين ابقى اسمع لك ولا خد دورك ولا خد احجز ميعاد مفيش حد بيكلم ربنا في اي وقت الا وربنا سامعه في كل وقت ومش بس بيسمع ده ربنا بيفهمني ده بيفهمني اكتر ما انا فاهم نفسي ومش بس بيقدر اللي انا بقوله ده ربنا قدرني بايه بدمه قدرني بدمه مش بشويه اصغاء لكن قدرني بدمه كانت التعزيه نبعه نتيجه اختبار ايه معنى حلم كل واحد من الاتنين دول وازاي ان الاحلام دي ما كانتش مرتبطة بيهم هم في حد ذاتهم بقد ما هي ايضا كانت مرتبطة بشخص يوسف وبفكرة الخلاص ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة اتفضل الأحلام ليها عدة اتجاهات الأحلام ممكن تكون من الإنسان نفسه نتيجة رغباته ومخاوفه وانفعالاته واللي هو عمال يفكر فيه ممكن تكون من الشيطان ممكن تكون من الله ففي ثلاث مصادر للأحلام من الإنسان نفسه من الشيطان من الله وكل حاجة من الحاجات دي ليها طريقة ازاي الإنسان يقدر يعرفها عشان في حكمة الله بيعطيها لكل نفس من النفوس دي
في سفر التكوين وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاه ورئيس الخبازين
وضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما لخ- فخدمهما وكان أياما في الحبس وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذ هما مغتمان فسأل خصي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهكما مكمدان اليوم فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره فقال لهم يوسف أليست لله التعبير قص علي فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذ كرمة أمامي وفي الكرمة ثلاث قضبان وهي إذ أفرخت طلع ظهرها وأنضجت عناقيدها عنبا وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون فقال له يوسف هذا تعبيره الثلاثة قضبان هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأني قد سرقت من أرض العبرانيين وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن فلما رأى رئيس الخباذين أنه عبر جيدا قال ليوسف كنت أنا أيضا في حلمي وإذ ثلاثة حوا... سلال ثلاثة سلال حواري على رأسي وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسي فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره الثلاث سلال هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس السقاه ورأس رئيس الخبابين بين عبيده ورد رئيس السقاه إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف ولكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه مجدا للثالوث الأقدس شفنا يوسف بالمراحل اللي مر بيها كابن محبوب في بيت أبوه لعبد مبتاع في أرض مصر لمجرم متهم ملقى في السجن لدرجة أن داود النبي لما حب يعيد تاريخ بني إسرائيل في مزمور من ضمن المزامير بتاعته ويلخص عمل الله او خطة الله لخلاص البشرية ابتدى يتكلم عن كل الاحداث اللي حصلت في تاريخ شعب اسرائيل وكيف صنع الله الخلاص وجه عند يوسف وعلق تعليق لطيف قوي لو طلعنا مع بعض مزمور 105 نشوف داود عبر عن الفترة اللي كان يوسف فيها في السجن بإيه مزمور 105 عدد 18 أو من عدد 16 يقول دعوا بالجوع على الأرض كسر قوام الخبز كله فأرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا أذلوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه أرسل الملك فحله أرسله سلطان الشعب فأطلقه أقام سيد أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه في المزمور 105 ده كان بيذكر كل الأعمال اللي ربنا عملها مع شعب إسرائيل من أول إبراهيم والوعد بأرض كنعان مرورا بالآباء كلهم لحد موسى ولحد ما دخلوا أرض الموعد في أرض كنعان كان عنوان المزمور كله يتلخص في آية إزاي ربنا حفظ الشخصيات دهيت بيقول لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي يعني محدش يقدر يقرب من خطة الخلاص اللي ربنا أعدها وحطها للبشرية كلها ما هم المسحاء دول هم اللي كان بواسطتهم يتم خلاص البشرية عشان كده كل واحد مسح في العهد القديم كان رمز لمسيح العالم كله شخص المسيح فجاء عند يوسف أحد هؤلاء المسحاء الممسوحين لأجل خطة خلاص البشرية واتكلم عن المرحلة اللي كان فيها يوسف في السجن وقال أذلوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه أذلوا بالقيد رجليه حطوا رجليه في الحديد حدوا ما الرجلين دي يعني رمز للحرية الواحد برجليه بيمشي بيروح المكان اللي هو عايزه لكن لما يبقى في السجن هو محصور في مكان محدد معين ما يقدرش يروح المكان اللي هو عايزه فأذلوا بالقيد رجليه دخلت في الحديد نفسه بيتكلم الحديد ده يعني الحبس القفص الحديدي اللي صور حوالين يوسف ما كانش القفص الحديد ده مجرد قفص يحد الجسد لكن في واقع الامر كان الحبس كان حبسا ايه نفسيا حبسا معنويا لان يوسف اتحبس وهو مظلوم وهو بريء فيقول دخلت في الحديد نفسه لكن كان الوعد لا تمسوا مسحائي لا تسيئوا الى انبيائي مفيش حاجه تقدر تمس مسيح الرب او تعطل خطة الخلاص بتاعة البشرية ربنا هو الصانع الحكم للمظلومين صحيح دخل في السجن وأذل لفترة طويلة جدا يعني يوسف اتباع عبد في سن 17 سنة لكن صار رجل الثاني على أرض مصر بعد فرعون في سن 30 سنة يعني قعد حوالي 13 سنة في العبودية والحبس 11 سنة كعبد في بيت فوتيفار وسنتين في السجن شفنا ان فوتيفار بالرغم من ان كانت التهمة اللي وجهت ليوسف تستوجب الموت لكن فوتيفار لمحبته ليوسف ولثقته في ان يوسف بريء ما حكمش عليه بالموت لكن بردك عشان يضع حد قدام العبيد بتوعه قدام زوجته ضحى بيوسف وحطه في السجن على اساس يعني ان يوسف ده اللي احسن اليه فوتيفار جدا اهانه بانه غلط في حقه وكان يوسف في السجن بالرغم ان المس... الس... السجان او المشهور عن الناس اللي بتبقى متولية السجون دي بتبقى ناس قلبها غليظ وقاسي وفيها عنف واهانة وكبرياء وذل للاخرين لكن بنشوف ان يوسف بردك في السجن وجد نعمة قدر يروض الوحش الكاسر اللي موجود جوه السجان قدر يسكن الغضب والعنف والقساوة اللي جوه السجان حاجة عجيبة جدا في يوسف ده يوسف كل مكان يروح فيه يتسلط يحكم حتى لو كان في أدنى حالاته يتسلط لما كان في بيت ابوه كان هو الابن الايه المحبوب واللي اخذ الثقة في البيت راح بيت فوتيفار كعبد لكن تسلط على كل البيت لدرجة ان فوتيفار نفسه ما كانش يعرف حاجة عن بيته راح السجن عمل ايه في السجن ملك السجن تسلط على السجن كله السجان نفسه ساب له السجن بالمسجونين واداله حرية التصرف في كل شيء طلع أرض مصر صار أيضا هو المتسلط على كل أرض مصر ما من مكان وما من ظرف يتحط فيه يوسف إلا ويسود ويتسلط على الكل كان شخصية عجيبة جداً طب ايه سر تسلطه مين يقدر يقول ايه سر ان اي مكان كان يروح فيه يوسف كان يتسلط ويسود ها غير كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا عشان الواحد يتسلط ويسود لابد ان يتعلم اولا الخضوع لانه كان يخضع ولانه كان يخضع صار متسلطا خدوها قاعده اللي يعرف يخضع لابوه في البيت ويطاوع يتسلط اللي يعرف يخضع لسيده في العمل يتسلط اللي يعرف يخضع للسجان يتسلط اللي يعرف يخضع لفرعون يتسلط اللي تعلم الطاعة واللي تعلم الخضوع هو ده اللي يسود ده القانون في رسالة فيليبي يتكلم بولس الرسول عن السيد المسيح يقول انه اخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت موت الصليب فحصل إيه فرفعه الآب وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض هو ده قانون إن اللي يخضع هو اللي يتسلط بعكس اللي احنا عايشينه احنا فاكرين اللي يقاوح واللي يتذمر واللي يعترض هو ده اللي يعني هيتسلط ويثبت شخصيته بالعكس يوسف لانه تعلم الطاعه وتعلم الخطوع صار متسلطا في كل مكان وفي كل مجال يذهب اليه مش المسيح قال كده من اراد ان يكون فيكم اولا فليكون ايه آخر الكل وخادما للكل لمح يوسف فكر المسيح من زمان من بعيد لمح يوسف وصية المسيح عشان كده لأنه تعلم الخضوع وتعلم كيف يخضع ويطيع صار متسلطا في كل مكان كان يذهب إليه ولما كان تحت الحكم صار حاكما لما وضع تحت الحكم وخضع للأحكام اللي صدرت عليه استطاع أن يكون حاكما الناس اللي بتحاول تقلب الحقائق ما تقدرش عشان تقدر تخدع اللي قدامك لازم في الاول انت تكون خاضع ليه عشان تقدر تسود وتكسب اللي قدامك مش انك تفرض عضلاتك عليه ولا كرامتك عليه ولا ارائك عليه لكن تعرف ازاي تحتويه تقبله تسمع له تطوعه تريحه الانسان اللي بيحاول يفرض شخصيته على الاخرين بالشخط وبالزعيق او بالخلاف او بالاعتراض الدايم او بالتذمر مش ممكن يتسلط مش ممكن سلطان المحبه هو الذي يسود والمحبه لابد ان ترتبط بالاتضاع وبالطاعه عشان كده بنشوفوا ان حتى في السجن اهتم بكل اللي حواليه شاف ناس تعبانه اهتم بتعبهم ناس مهمومه اهتم بهمهم وكان الهم ده هو همه شخصيا صحيح اتحط في سجن السياسيين ما اتحطش في سجن القتله او المجرمين لكن اتحط في سجن السياسيين لان السجن ده كان خاص بمن يخطئ في حق فرعون لكن حتى مع هؤلاء صار خاضعا للكل وخادما للكل اعتنى بالكل وكانهم اعضاء الخاصه او قرايبه شاف ساقي الملك تعبان شاف رئيس الخبازين تعبان اهتم بيهم وشاركهم في همومهم وكأن الأمر يهمه لن يحتمل انه يرى انسان مغموم او متعب ولكن ما كانش يهدى لحد ما يزيل غمه وتعبه وحزنه ده هو كان يوسف عشان كده قدر يوسف يسود ويتسلط في كل مكان زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الانسان اللي مر بالألم هو اللي يقدر يعزي الاخرين زي ما بولس الرسول قال اذا كثرت آلامنا فلكي تكثر تعذيتكم عشان نقدر نعزيكم في كل ضيقة انتم موجودين فيها حاجة العجيبة جدا ان رئيس الخبازين ورئيس السقاة ارتاحوا بشدة الى يوسف واتكلموا معاه وفضفضوا عن اللي جواهم مع يوسف يوسف ايه العيل الصغير ده يوسف ايه ده العبد رئيس السقاة ورئيس الخبازين دول من القادة البارزين جدا في المملكة ما احتقروش يوسف لكن قعدوا معاه واتكلموا معاه وناقشوه وحكوا له اللي بيتعبهم احد البرديات اللي لقوها بتحكي عن شخصية الملك رمسيس الثالث ودي تختص بسنة 1164 قبل الميلاد بتتكلم ان المؤامرات دي كانت حاجة معروفة جدا بالنسبة للفراعنة انهم لو عايزين يشيلوا فرعون خصوصا لازم كل 30 سنة ما كانوش يسمحوا للملك او لفرعون انه يستمر في الحكم اكثر من 30 سنة فكان لابد ان هم يتخلصوا منه فكانت تبقى المؤامرات عن طريق تدبير الخلاص منه بواسطة الناس اللي بتخدمه يعني يحطوا له السن في الاكل او في الشرب بتاعه وفي بردية بتحكي عن محاولة لقتل فرعون اللي هو رمسيس الثالث واتهم فيها عدد كبير جدا من الناس وبتحكي البرديه دهيت اللي لقوها ان في بعض الناس قتل وعلق على صلبان والبعض الاخر رد الى وظيفته اللي كان فقدها مره اخرى يعني حتى التاريخ ماشي مع الكتاب المقدس او الاحداث اللي بتحصل في التاريخ ماشيه مع الكتاب المقدس فهنا بنشوف ان يوسف يتسلط على كل شيء لانه اتعلم الخضوع فرعون غضب لان في مؤامره ضده فكان نتيجتها ان في اتنين دخلوا السجن رئيس السقاه ورئيس الخبازين وكل واحد منهم حلم حلم وفي نفس الليله وكل واحد منهم عبر ليوسف عن اللي شافه رئيس السقاه عبر عن حلمه وقال له انا شفت فيه كرمه كرمه عنب فيها ثلاث عناقيد او ثلاث قضبان ثلاث عناقيد دي طلعت افرخت افرخت يعني اثمرت واظهرت وعناقدها نضجت فاخدت العناقيد دي وعصرتها وقدمت الكأس الى فرعون رئيس الخبازين قال له انا شايف على راسي ثلاث سلال ثلاث قفف والقفه الاخيره فيها العيش بتاع فرعون لكن طيور السماء عماله جايه وايه وتلقطها تاكلها وكل واحد منهم ما كانش فاهم معنى الحلم فابتدى يتكلم مع يوسف ويوسف اتكلم بس قبل ما يتكلم قال لهم ان التعابير لمين لله مش ليا الله محدش من الفراعنة كان يعرف الله محدش من الفراعنة كان يسمع عن إلهين هم يعرفوا عن آلهة كتيرة أمون راع حتحور أبيس بتاح إذيس أذوريس حورس لكن ما يعرفوش حاجة عن الله إلهيم أول حاجة عملها يوسف إنه لفت نظرهم إلى إلهه لأن إلهه كان مالي حياته كان مالي فكره فابتدى يكلمهم عن الله القادر على تفسير هذه الأحلام تفتكروا رئيس الخبازين ورئيس السقاه دول دخلوا السجن ليه والاحلام اللي شافوها كان من اجلهم ولا كان من اجل حد تاني كانت كل الظروف اللي حصلت دي بترتيب من مين من الله من اجل يوسف لان الله هو الضابط الكل البنتقراطور اللي بيقود كل البشريه وكل الخليقه من اجل يوسف العمليه مش صدفه والعمليه مش شطاره مش قدره يوسف على تفسير الاحلام ولكن يوسف حط المحور الصحيح الله الله هو اللي بيعمل الحاجات دي الله هو اللي بيقول الحاجات دي ما اجمل الانسان يحس ان كل الظروف اللي حواليه وكل الاشخاص وكل الاحداث اللي بتحصل ما هياش صدفه او ما هياش فرصه لكن هي كلها معده وهو محور هذه الاحداث ان الله بيحرك الكون كله من اجله ان كل الامور بتترتب بطريقه معينه علشاني انا ان كل الاشخاص بتحصل لها حتى الأحداث اللي بتحصل في حياتكم أنا محور كل شيء ده كل واحد فينا يقدر يحس كده إن في سيمفونية رائعة الله بيعزفها من خلال البشر خلال البشر كلهم مفيش حاجة بتحصل في وقتها أو في مكانها إلا وليها علاقة بيا أنا شخصيا ده اللي خلى أغسطينوس يقول في وقت من الأوقات إن مفيش حد غيري في العالم أو في الوجود ده غيري أنا والله الكون ده كله محوره أنا والله موضوع الأحلام ودخول دول للسجن ما كانش كده اعتباطا لكن كان محوره يوسف زي ما قلنا في الاول لا تمسوا مسحائي لا تمسوا مسحائي ان مهما كانت الامور كلها فهي في يد الله يقودها لخلاص البشريه لخلاص الانسان يوسف اللي كان متسلط في كل مكان بيروحه كان متسلط في بيت ابوه ومتسلط في بيت فوتيفار ومتسلط في السجن ومتسلط على ارض مصر شفنا ان سبب تسلطه كان هو ايه ها ان هو اتعلم انه يخضع عشان اتسلط واسود لابد اني اخضع واطاوع هو ده اللي يدي التسلط مش المقاوحه والتذمر رئيس الخبازين والسقاه اتنين مركزهم مرموق جدا لكن يوسف تسلط عليهم لانه خدمهم من اراد فيكم ان يكون عظيما فليكن خادما للكل لان يوسف كان مهموم بهمهم يوسف ما كانش يستحمل يشوف حد تعبان الا ولازم يعمل له حاجه عشان يشيل التعب ده من حياته عشان كده هو تسلط عليهم ادهم سر الحياة عرفهم اللي مش قادرين هم يعرفوه برغم من مكانتهم كان حلم الاولاني اللي ابتدى يحكيه انه راى كرمه الكرمه دي فيها ثلاث قضبان اظهرت وطلعت عنب والعنب نضج أظهرت يعني أثمرت أثمرت يعني هنا في إيه حياة في ثمرة يعني في حياة إذا الراجل ده هيعيش بعكس التاني اللي في حلمه شاف الطيور عمالة تخطف تاخد تخطف تاخد يعني موت حاجه بتخلص بتتخطف وبردك ثلاث سلال على اساس الثلاث ايام او الثلاث مراحل رئيس السقاه اخذ من الثمره اللي طلعت وعصر وقدم لفرعون معناه انه هيرجع لوظيفته تاني لان رئيس السقاة ده كان وظيفته انه يسقي فرعون بينما الاخر العيش اللي في السلة خلص يعني وظيفته انتهت لان حياته هتنتهي وبكده فسر لهم يوسف الحلمين وبكده يوسف فسر لهم الحلمين وكأن الأحلام اللي حلموها دي مش من أجلهم لكن من أجل يوسف اللي ربنا دخله الاتنين دول السجن واللي ربنا خلاهم يحلموا واللي أعطى يوسف تفسير الحلم عشان بيعد الخطوات مستقبلية بعد كده كل شيء عند ربنا كل خطوة ليها حساب بس الحاجة الجميلة انه لما جه استعمل التعبير قال له رب قال له كده فرعون هيرفع راسك فيكرمك وفرعون برضك هيرفع راسك لرئيس الخبازين في ايه؟ فيعلقك على خشبة وتيجي طيور السماء تاكل جسدك الاتنين هيترفع راسهم بس واحد هتترفع راسه في المجد والتاني هتترفع راسه للايه للموت ومين اللي كان بينهم يوسف على طول تلقط المعنى الجميل المسيح بين اللص اليمين واللص الشمال اللص اليمين نال الخلاص ورد الى ردته مره اخرى كابن لله بينما اللص الشمال رد للايه للهلاك وهي البشريه كده ما بين المسيح اتنين نوع للخلاص ونوع للهلاك لما فصل لرئيس السقاة الحلم قال له لما فرعون يكرمك ويردك لوظيفتك افتكرني اذكرني امام فرعون لاني انا اتبعت عبد ظلم ودخلت بردك السجن هنا ظلم وانا ما عملتش حاجه واللطيف جدا في يوسف انه ما قالش او ما اتهمش مين اللي عمل فيه كده هو قال انا بس ايه مظلوم لكن ما قالش روح قول للفرعون ان اخواتي هم اللي باعوني عبد وما قالش روح قول للفرعون ان امراه فوتيفار هي اللي اتهمتني ظلم لكن يوسف قال قضيته انا بريء وفي هذا المكان وانا ما عملتش حاجه لكن ما جرحش حد ما اتهمش حد ما جرحش حد وما اتهمش حد لكن طبعا اخر كلمه اختتم بها الاصحاح ولكن لم يذكر رئيس السقاه يوسف بل نسيه هم عادة الناس كده باستمرار ياخد اللي عايزه من الانسان وبعد كده ايه انسان خد اللي هو عايزه حلمه اتحقق لكن ما افتكرش اللي بشره بهذه البشرى وفسر له هذا التفسير نسيه خد اللي عايزه ونسي هم الناس كده تملي تنسى كل واحد ما بيدورش الا على نفسه والله قصد انه يسلم يوسف للنسيان اوعى يا يوسف تفتكر ان في ممكن انسان يصنع ليك خلاص اوعى تفتكر يا يوسف ان في شخصيه تقدر تخرجك من القيد ومن الحديد الاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء عشان كده ربنا سابه مذلول سنتين كمان ادي الانسان اللي انت ممكن تكون حطيت رجائك فيه نسيك قد يكون معذور او غير معذور انه لما اترفع لربته مرة تانية ووظيفته اتشغل بخدمة فرعون وتن... ويعني فرح بفرحه ونسي الموضوع او يكون ما اهتمش بالولد الصغير العبد العبراني وطنشه لكن الله في خطته لا ينسى احد الله في تدبيره في كل خطوه وفي كل وقت وفي كل زمن محسوب عنده لكن فضل يوسف بعد ما خرج رئيس السقاه منتظر يمكن يفتكرني النهارده يمكن يفتكرني بكره يمكن يتكلم في موضوعي بعد اسبوع هو يمكن فرحان دلوقتي ومشغول بفرحته بالخروج وبرجوعه للوظيفه يمكن لما يهدى وتقل انشغالاته يفتكرني يمكن يكون يصبر يوسف نفسه بالكلام ده لكن للاسف في ايه جميله في سفر الامثال اصحاح 13 وعدد 12 الآية الجميلة دي بتقول إيه؟ الرجاء المماطل يمرض القلب. الرجاء المماطل. يعني الرجاء لما واحد يبقى عنده رجاء في حاجة وعمال يستناه النهاردة ما بيجيش بكرة ما بيجيش بعده ما بيجيش بعد شهر ما بيجيش فبيقول لك من كتر ما الواحد عنده رجاء في حاجة مستنيها الحكاية دي عمالة تماطل عمالة تتأخر يحصل ايه قلبه يوجعه الرجاء المماطل يمرض القلب قلبه يوجعه مستني حاجة ومش عايزة تيجي يأس سنتين يمر لكن ما قالناش الكتاب ان يوسف تذمر او فقد ثقته او رجاؤه في الله لانه كان يشعر ان كل حاجه في حياته ما هي صدفه لكن كل حاجه في حياته بترتيب من الله وقد تاتي اعظم الفرص في اقل الاوقات انتظارا ليها يعني تجيلي اعظم فرصه في الوقت اللي انا ممكن اكون بقول مش ممكن تيجي في الوقت ده فات سنتين وخلاص يوسف اتاكد انه نسي تماما من رئيس السقاه تاكد تماما سنتين عدوا هو نفسه يمكن نسي اللي قاله للراجل لكن اعظم فرصه جت في اقل الاوقات انتظارا لها وقت ما الانسان بيحس ان مفيش فايده ممكن تجيله اعظم فرصه واعظم دعوه كم في الاصحاح الواحد واربعين وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون راى حلما واذ هو واقف عند النهر وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة ثم ارتعت يعني رعت لا مش ارتعت يعني خافت لا رعت من كلمة رعي يعني. في روضة روضة يعني جنة أو مكان أخضر فيه عشب كتير ثم هوذا سبع بقرات أخر طالعة من وراءها من النهر خدوا بالكم ان البقرات سواء السمينة او النحيفة الاتنين طالعين من النهر قبيحة المنظر ورقيقة ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحن البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون ثم نام فحلم ثانية وذا سبع سنابل طالعة من ساق واحدة سمينة وحسنة ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون وإذ هو حلم وكان في الصباح أن نفسه انزعجت فأرسل وضع جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه فلم يكن من يعبره لفرعون ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس الخبازين فحلمت حلما في ليله فحلمنا حلما في ليله واحده انا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا عبر كل واحد بحسب حلمه وكما عبر لنا هكذا حدث ردني أنيا إلى مقامي وأما هو فعلقه فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبرها فأجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون فقال فرعون ليوسف إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر وهوذا سبع بقرات طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة فارتعت في روضة ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم لم أنظر في كل أرض مثل في كل أرض مصر مثلها في القباحة فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبعة الأولى السمينة فدخلت أجفاء أجوافها ولم يعلم, ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الأول واستيقظت ثم رأيت في حلمي في حلمي وهوذا سبع سنابل طالعة من ساق واحد ممتلئة وحسنة ثم هوذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبعة الحسنة فقلت للصحراء ولم يكن من يخبرني فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد يعني الحلمين اللي انت شفتهم ليهم معنى واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين هو حلم واحد والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسبع سنا... السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا هو ذا الأمر الذي كلمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع وذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض ولا يعرف ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا يعني سنين الجوع هتاكل سنين الشبع لدرجة إنها هتتنسي وأما عن تكرار الحلم على فرعون الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا حكيما ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض يأخذون خمس غلة الأرض مصر في سبع سنين الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخدنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيني جميع عبيده فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوس ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعوا وجعله على كل أرض مصر وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر ودعا فرعون اسم يوسف صفناط صفناط فعنيح وأعطاه أسناد بنت فوتي فارع كاهن أون زوجة فخرج يوسف على أرض مصر وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر وأثمرت الأرض في سبع سني الشبع بحذم فجمع كل طعام السبع سنين التي كانت في أرض مصر وجعل طعاما في المدن طعام حقل المدينة الذي حواليها جعلوا فيها وخزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع ولدتهما له أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون ودعا يوسف اسم البكر منسى قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا لأن الله جعلني مثمرا في أرض مذلتي ثم كملت سبع سني الشبع الذي كان في أرض مصر وابتدأت سبع سني الجوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف والذي يقول لكم افعلوه وكان الجوع على كل وجه الأرض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض مجدا للثالوث الأقدس
في وقت ما كانش مستعد أو يتهيأ ليوسف إنه ممكن يخرج فيه جات له أعظم فرصة مهيئة من الله الحاجة اللطيفة جدا انه لما خرج كان مستعد للخروج كان مهيأ نفسيا ده الواحد يعني عشان بعد الحبسة الطويلة دي لازم يهيأ نفسيا عشان يقولوا له اخرج لكن في لحظة واحدة كان خروجه وكان هو كامل الاستعداد وكان مهيأ لكل شيء يحصل في اي وقت لانه كان على علاقه صحيحه مع الله فكان مستعدا لحدوث اي شيء في اي وقت خدوا بالكم الحته دي الانسان اللي على علاقه صحيحه بربنا يبقى مستعد في اي وقت لاي حاجه سواء كانت الم او كانت فرح مش هيحتاج يهيأ نفسيا بعكس الانسان اللي فاقد العلاقه مع الله لو جت حاجه مش متوقعه بتجرحه سواء كان فرح او الم لكن الانسان اللي مع الله هو مهيأ ومستعد في كل وقت لكل شيء حتى فرعون في حلمه ما كانش من أجل فرعون لكن كان أيضا من أجل أنه يدور على يوسف ويجيبه لما قال له أنا عارف أنك عندك قدرة أنك تفسر الأحلام قال له أنا ما عنديش ولكن الله حلاوة يوسف أنه كان يتكلم دائما عن إلهه وما يخافش انه يعلن الهه في كل الظروف وقدام كل الشخصيات ايا كان مركزها وايا كان موقعها هو ما كانش عنده قدره خاصه على تفسير الاحلام لكن معرفته بالله واستعداده انه يتكلم عن الهه في كل وقت هي اللي بتديله هذه الحكمه سر حكمه يوسف ان يوسف ما كانش حكيم في عيني نفسه وسر جهلنا ان احنا حكماء في اعين نفسينا بنفتكر ان احنا عارفين وفاهمين ولقطنها يعني ما تفوتش عليا عشان كده بنبقى على اشد مستوى من مستويات الغباء الانسان الحكيم في عينين نفسه اللي فاكر نفسه فاهم وعارف كل شيء لكن سر حكمة يوسف الفعلية انه ما كانش حكيم في عيني نفسه لكن كانت في إلهه اللي ما كانش يتكسف أبدا إنه يعلنه حتى قدام فرعون فرعون ده اللي بيكرم آلهته لأن آلهة فرعون من ضمن العبادة الوثنية كان فرعون نفسه يعبد كإله لكن يوسف ما هموش كل ده يوسف اتكلم بحرية وبطلاقة عن إلهه إله أبائه المختبر إله أبائه اللي فرحان بيه إله أبائه اللي داقه حتى لحد دلوقتي وإن كان ما دقش حاجة حلوة كل حياته لحد سن ال 30 سنة ألم أحلى أيام شبابه قضاها في الألم لكن مع ذلك متمسك بإلهه مش واحد فينا لو ما خدش حاجة هو عايزها يقعد يقول فين ربنا ده و... وربنا نسيني وربنا وربنا, وربنا لكن يوسف ظل متمسك بإلهه في كل ظرف من الظروف ومصدق في إلهه وفي الإعلان اللي إلهه أعلنه ليه ده مش بس قدم تفسير للحلم لكن هنشوفه انه كمان بيقدم غير تفسير الحلم قدم ايه نصيحة لفرعون فسر له الحلم وقال له تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اداله النصيحة اداله الحكمة لأن هو مش بيتكلم من نفسه ده بيتكلم بفم الإله بتاعه شاف فرعون الرؤية في سبع بقرات ثمينة وحسنة المنظر طالعة من النهر راعت في أرض خضرة في روضة وطلعت وراها بردك من النهر سبع بقرات نحيفة ورقيقة وهزيلة لكن برغم انها نحيفة ورقيقة وهزيلة اللي كان ليها القدرة انها تبتلع السبع السمان وبعد ما ابتلعتها بردك ظلت زي ما ايه ما هي ما تخنتش ما سمنتش ما هو البقرة دي رمز الخصب ورمز الغنى والشبع والاتنين مربوطين بالنهر بالنهر اللي هو نهر النيل ان الفيضان هيبقى فيه كتير هيقدروا يزرعوا سبع سنين ورقم سبعة ده رقم الكمال سبع سنين دي هيبقى فيها شبع وفيض كبير جدا من الشبع هيليهم سبع سنين أخرى من الجوع الشديد لدرجة إن السبع سنين هتبلع كل الأكل سبع سنين الجوع هتبلع كل الأكل اللي كان في سبع سنين الشبع لدرجة إنها تنسى. المنظر التاني اللي شافه سبع سنابل طالعة ممتلئة وسمينة يجي وراها سبع سنابل رقيقة ملفوحة بريح شرقية ريح شرقية يعني جاية من ناحية الصحراء جاية من ناحية السعودية وسينا ريح حارة جدا هتنشف السنابل السنابل الرقيقة هتبلع السنابل الكبيرة لكن بردك هتظل رقيقة فابتدى يوسف يتكلم عن تفسير الحلم لفرعون لكن قبل ما يقول لفرعون اللي احتار قدام الصحراء والعرافين والمنجمين بتوعه اتكلم عن إلهه في الأول افتكر هنا رئيس السقاه قصته وقال له إني أتذكر خطاياي خطيته بأنه أخطأ يعني إلى فرعون ففرعون حطه في السجن مع رئيس الخبازين وقال له أنا لقيت غلام عبراني يقدر يفسر التعبير فراح جابه وادوا له صك البراءه واحد هنا يسال ويقول طب وايه لازمته السنين دي كلها هو مش لو كان رئيس السقاة ده من الاول كلم فرعون على يوسف المظلوم كان يوسف طر- اطلق حر ربنا يقول آية لطيفة جدا عن كل حاجة بتحصل في حياة الإنسان والإنسان بينتظرها. يقول في وقته أسرع به. يعني في الوقت المناسب هعمله بإيه؟ بسرعة. في ملء الزمن. في الوقت اللي أنا شايفه صح. تفتكروا لو كان فرعون سمع قصة يوسف من رئيس السقاء قبل ما يشوف الحلم ده وكان طلع يوسف من السجن كان ايه موقف يوسف كان هيرجع يطلع عبد تاني وكان هيبقى طلع من السجن كمنحة من فرعون فرعون تحنن عليه لكن دلوقتي يوسف هيطلع ومش هيرجع كعبد لكن هيطلع ويرجع كسيد ومش بس كسيد كمنحة من فرعون ولكن كسيد لأن فرعون محتاج إليه. فرق كبير جدا بين الوضعين. في وقته أسرع به. ساعات كتيرة جدا بنستعجل ربنا. يا ابني استنى. ده في الوقت اللي أنا شايفه هديلك العطية في أعظم من اللي أنت بتطلبه. كان كل أمنية يوسف إنه يطلع من السجن، لكن كان هيطلع كعبد مرة تانية. استنى يوسف السنتين عشان تعرف إنك ما تن- ما تطلبش من حد غيري وعشان تعرف إنك حتى لو نسيت من الناس أنت لا تنسى مني وعشان تعرف إني لما هطلعك مش هطلعك كمنحة لكن هطلعك لأنهم محتاجين إليك عشان كده هتبقى كسيد مش منا من فرعون ان فرعون هيمن عليك بكده لكن لانه محتاج اليك هرد لك كرامتك وهديك وضعك بس في الوقت اللي انا اقول لك عليه لو تعلم الانسان كيف ينتظر الله في وقته اسرع به فخرج يوسف من عمق قاع السجن الى ذروه قمه المجد ارتفع يوسف من قاع السجن الى قمه المجد ليه لانه تعلم ان يخدم الاخرين لانه تعلم ان يخدم الاخرين قلنا ان يوسف في اول حاجه ابتدينا بيها يوسف صار سيدا في كل مكان راحه لان يوسف اتعلم انه يخضع وايه ويطاوع كان في بيت ابوه خاضع ومطاوع فسيطر على البيت كان في بيت فوتيفار خاضع ومطاوع فسيطر على بيت فوتيفار كان في السجن خاضع ومطاوع فترك السجن بالمسجونين كلهم لايديه حتى خرج لأرض مصر سيد لأنه تعلم كيف يطيع أطاع حتى الموت موت الصليب فرفعه الله فوق كل اسم وأعطاه اسم فوق كل اسم لكي تكسو كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض باسم يسوع المسيح طلع من القاع إلى المجد لأنه تعلم الخضوع والطاعة 13 سنة من الألم ومن المعاناة اجتازها يوسف من سن ال 17 حتى سن ال 30 وكأن لسان حاله في اللحظة اللي رفع فيها للمجد يقول له كده يا رب إني كثيرا لا أفهمك ما بفهمش اللي أنت سمحت بإنها تباع عبد في الوقت ده وما سمحتش وما فهمش ليه انت سمحت باني اترمي في السجن اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك اثق في امانتك وفي صدق مواعيدك صدق الله ان الله امين جدا في مواعيده في الوقت المناسب كل شيء يتم باجمل وباروع صوره فوق ما كنا نتخيل او نتصور او نرتب لانفسنا اه لو الانسان صبر ولو الانسان خضع ولو الانسان وثق في ربنا يرتفع الى قمه المجد لو كان يوسف ده ما قاومش التجربه اه لو كان خضع لتجربه انه يكره اخواته وما يسالش فيهم او خضع لتجربه اغراء امراه فوتيفار ما كانش ممكن ابدا يصل الى هذا المجد لان يوسف قاوم التجربه باشد ما فيها ارتفع من القاع الى المجد فيؤمر فرعون اللي وقف يوسف يكلمه عن الهه بان يوسف يبقى الرجل الثاني لان يوسف اشار عليه مش بس بتفسير الحلم لكن قال له دور على انسان يكون